السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زلنا مع صور القصار وكنا قد بدأنا في الكلام على صورة الفيل ولكن أذكر بشيء يتعلق بعبادة الوقت فالليلة القادمة علينا هي ليلة 29 وهذه الليلة من الليالي الوترية التي يرجى أنها تكون من يعني من الفرص الكبيرة جدا لعل الله سبحانه وتعالى يمحو ويزيل كل ما علق في صحيفتك مما يشين هذه الصحيفة فاحتمال تكون هذه الليلة هي ليلة القدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على استثمارها في العشر خاصة في الليالي الوترية وإن كانت ليلة القدر قد مرت فهذه الليلة القادمة هي ليلة من ليالي العتق ربما تكون آخر ليلة فيها عتق كل ليلة من ليالي رمضان فيها عتق من النار فأنت مش عارف أنت اعتقت ولا لا يعني ايه اعتقت يعني اسمك اتكتب من الناس الذين لن يمروا على النار ويدخلوها يعني اعتق خلاص وإذا أعتق الله سبحانه وتعالى إنسانا لا يخلف الله وعده يعني مش من النهاردة لو اعتقت ممكن ترجع تاني لا عشان كده استثمار الليالي دي اوعى تقول بقى خلاص خلصت في ناس بيتعاملوا مع الليلة دي ليلة العيد فبيقضيها عيد لا هذه الليلة ممكن تكون ليلة عيد قلبك ليلة عيدك فعلا لو عفى الله عنك فاستثمروها والإنسان عم بيجيله ضيف يزوره ممكن يقابله كويس قوي ويعزمه عزومة كويسة قوي ويرحب بيه لكن عم جه يمشي قلت له ايه وبقى في الباب وراك وديتك قاعد كده وديته ظهرك ده يبقى حسن يعني توديع الضيف اه عشان كده لازم تحسن ان تودع هذا الضيف الكريم لا ينبغي ابدا انك تتعامل مع ايه اواخر الاوقات بطريقه يعني فيها قدر من التجاهل طبعا الكلام يعني أمثالكم إن شاء الله لن يفعلوا هذا يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة سورة الفيل قلنا هذه الصورة باختصار فيها قصة قصة ديت إن ملك الحبشة أراد إن يغير يعني توجه العرب العرب بيتوجهوا للكعبة وبيقدسوا الكعبة فكان فكرة هدم الأصول ان يهدم الاصول وخاصه الامور المقدسه دي فكره قديمه فالجماعه دول بتوع الحبشه قالوا احنا لازم نهدم الكعبه او نخلي نعمل لهم كعبه كبيره قوي ونخليهم يجوا في الكنيسه دي بدل الكعبه جه واحد عربي عربي بال وقضى حاجتهم في هذه الكنيسه بتاعتهم من باب احتقارها وبتاع ايه اللي انت عاوز تعمله مكان الكعبه الراجل استشاط استشاط غضب وأمر عامل من عماله يعني واحد من الملوك اللي تحته من الأمراء إنه يروح يهدم كعبة المسلمين قصة مشهورة جدا راح أبرهة وراح جاي ومع الفيل وكان الفيل ده بالنسبة للعرب حاجة غريبة أوي مش متعودين عليه ومتعودين على الخيل على الإبل لكن الفيل ده لأ عشان كده هتلاقي في القرآن والخيل والبغال والفيل صح؟ أيوة فيش ليه؟ إن ده مش معهود عندهم فهو بالنسبة لهم إن الفيل ده إيه؟ حاجة ضخمة جدا وخد جيش عرمرم جيش كبير قوي عشان يهدم الكعبة إيه اللي حصل؟ إن أهل مكة كلهم سابوا المكان وكله فر مش هيقدروا عليهم فحدث ما حدث ولا يخفى عليكم أن الله أنزل أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول هنشرح دلوقتي بدأ القصة باختصار يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اتكلمنا في الحاجة دي امبارح كان في معنى مهم جدا ألم ترى كيف يعني هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ترى دي فيها المشاهدة صح فأنتم أمة الشهود أنتم الأمة التي ستشهد على جميع الأمم إحنا ما شفناش سيدنا نوح صح ولا شفناه وهو بيدعو قومه صح العجيب أن يوم القيامة سيدنا نوح يقول الله سبحانه وتعالى يسأله يقول يا مو- يا نوح بلغت قومك فيقول نعم يا رب يقول من يشهد فيقول أمة محمد يعني أنت تشهد لسيدنا نوح إيه ده طب أنت هتشهد طب أنت شفت أنت شفت سيدنا نوح وهو بيدعو قومه شفتهم وهم بيستغشوا ثيابهم وهم يضعوا أصابعهم في آذانهم شفت الكلام ده ما شفتهمش أمال هتشهد بإيه آه لما أخبرني ربي وأخبرني نبي هذا أوثق عندي من أن أرى فشيء شوف ودي من ضمن ال- يعني من تكريم الله لينا عشان احنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إنك تيجي يوم القيامة نبي من أولي العزم يقول أنا عاوز فلان وفلان هم اللي يجوا يشهدوا إيه يا عم إيه الجمال ده يعني أنت شاهد في قضية وحاجة مركزية الطرف الثاني أولي العزم الطرف الثاني من اتخذه الله خليلا الطرف الثاني الكليم الطرف الثالث المبارك حيثما كان عيسى الله أكبر الله هذا تشريف فقط لأنك مسلم نسأل الله أن يرزقنا الموت على الإسلام فألم ترى دي فيها تكريم الأمة الشاهدة فيدعو الله سبحانه وتعالى لينا ان احنا ايه نشاهد شوفوا اتفرجوا على قدرة الله ألم ترى وقلنا ان الرؤية هنا رؤية ايه رؤية العقل والقلب لأن أضعف رؤية للمسلمين هي رؤية العين لكن أوثق عندي رؤية إيه؟ قلبي وعقلي ولذلك أول شيء وصف المؤمنين اللي هيهتدوا بالقرآن هدى للمتقين وصفهم إيه؟ المحك بتاعهم إيه؟ يؤمنون إيه؟ بالغيب أول صفة ما يميزك إنك عندك إيمان بالغيب عندك إن الحسنة يضاعفها الله وإن الحسنة بعشر عندك ان سبحان الله وبحمده نخله في الجنه عندك ان لما الانسان يجي روحه تخرج تاتيه ملائكه اما بيض الوجوه واما سود الوجوه الكلام ده انت شفته ما شفتوش ولكن انا اؤمن بالغيب والا ايه الفرق بينك وبين اي واحد تاني ما لو في ناس لا تؤمن الا بالشهاده يبقى في ميزه ليك ما عادش في ميزه ميزتك انت كمؤمن هو الايمان بالغيب ان كل قضاء ربنا بيقدره عليك فيه إيه؟ فيه الخير جبتها منين النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ولذلك اي مستقبل انت خايف منه خبأ له حسن الظن بربك انا خايف على عيالي انا خايف مش عارف عليه خايف من المستقبل اه اعين ايه للمستقبل اعين له فلوس ولا اعين له ايه ولا اعين له ايه خد بالاسباب براحتك لكن اكبر حاجه تعينها وتدخرها هو حسن الظن بالله انه لن يقدر عليك الا ما كان يكون مآله الخير حتى ولو كان ظاهره فيه شده يوسف وهو بيترمي في البير شده ولا مش شده آه. وهو بيتباع في سوق العبيد شده ولا مش شده بالنسبه لي انا وانت هي شده لكن بالنسبه لتقدير الله كلنا دلوقتي بنبقى فرحانين وبنسمع صوره يوسف في الق- في- في الصلاه ولا لا كلنا بنحب نسمعها في القران ولا لا كلنا بنحب نقراها ولا لا صح في حد منكم مشغول بيوسف المبتلى ولا بيوسف المجتبى يوسف المجتبى كلنا يقول لك ايه مش عارف ايه هل يعقوب دلوقتي لو خير وعاد به ربنا يقول له ايه شايف دلوقتي بقى كل ده اه نرجع لك يوسف لانه جنبك كده ما يحصلوش اي حاجه ولا يحصل له يوم تاخد كل الثناء ده والمدح ده هيختار ايه بلا تردد ما قدره الله سبحانه وتعالى اليتيمين اللي, ما- اللي مات ابوهم وامهم دول يختار يخ- لو ربنا سبحانه وتعالى اراهم الغيب تختاروا ايه ابوك وامك اللي انهم معاك ولا يموتوا والكنز بتاعهم اللي هيعينه لك واللي يحافظ لك عليه نبي مكلم ولي يعلم هذا النبي عاوز ايه انت اكتر من كده كنا احنا هنعرف اصلا ان في يتيمين وابوهم صالح كان حد مننا هيعرف نعرفهم كل يوم جمعة نثني عليهم ونذكرهم بالخير ليه؟ لأن الله قدر هذا الخير سبحان الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قلنا أن قصة أصحاب الفيل جت إرها من إرهاس- إرهاسات إرهاسات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله يقول فعلت هذا بأصحاب الفيل تمهيدا لمجيء محمد يعني لسه النبي مولود في اليوم اللي ح- حصل السنة اللي حصل فيها إيه؟ حادثة الفيل فكأننا ما فعلنا هذا إلا لنمهد للبشرية أن ثم تغير في الأحداث فأنت تخيل كده أيام عامل فيل حصل حاجة دي حاجة كبيرة ولا لأ حاجة فيها تحول بالنسبة للعرب طير معاه حجر قد كده ينزل كله يباد معجزة صح؟ اه كأن من دلوقتي في إرهاصات في مؤشرات إن في في تغير بيحصل على وجه الأرض إيه هو التغير ده؟ بداية ظهور السراج المنير صلى الله عليه وسلم خلاص الخير في الأمة هيبدأ في على وجه الأرض هيبدأ ينتشر فظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذه الصورة تغرس الثبات واليقين والطمأنينة في قلب النبي كأن الله يقول له منذ ميلادك ونحن نغير ونهيئ الأرض وما تركنا ديننا أنتركه بعد مجيئك احنا هنسيبك لا الصورة دي بتثبت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم وقلنا الكيد مختلف شوية عن المكر لأن الكيد بيكون تدبير يشترط فيه الخفاء قاعدين يرتبوا بتاع في الخفاء محدش شايف محدش عارف هما كانوا عاوزين ايه هي ايه نية دول نية هؤلاء ان يلغوا الرمزية يلغوا ان ان الناس تتوجه الى البيت الحرام تتوجه الى الكعبه سبحان الله وعاوزين يغيروا فطره الناس ان الناس اتفطرت ان هي إيه؟ كل الناس اليوم بيعظموا الكعبه صح فطره ودي برضه من ضمن الحاجات المهمه كل اللي بيلعب في الفطره اللي لعبوا في اتنين لعبوا في الفطره في القران الجماعه دول وجماعه تانيين مين هم اصحاب دين المؤتفكات اللي هم مين قوم لوط ايه اللي حصل لهم الاثنين سجيل الاثنين جالهم سجيل نفس العذاب ليه ان اللعب في الفطره يقلبوا الفطره ينكسوا الفطره فطره الناس الارتباط بالمساجد فطره الناس الارتباط باماكن العباده ببيوت الله تلعب في الملف ده انتظر بقى انتظر هلاكك وانتظر اي واحد سبحان الله لذلك ايه الله سبحانه وتعالى شنع على اللي بي على اللي بيسعى في التضييق على بيوت الله ويسعى في خراب بيوت الله ألم يجعل كيدهم في تضليل وقلنا إن في دي تفيد الإيه؟ الانغماس يقول لك أنا سايب المعلقة في الشاي يعني الشاي يحيط بكل المعلقة صح؟ أه في دي بيسموها في الظرفية يعني الضلال بقى محاوط هؤلاء من جميع النواحي سياسيا ضلال اجتماعيا ضلال فكريا ضلال جسديا ضلال كل حاجة ضلال لذلك العلماء يقولوا ايه في تضليل دي أي خسارة بعد خسارة خسارة بعد خسارة وأرسل عليهم أرسل يعني أطلق لكن لا يسمى الإطلاق إرسال إلا إذا كان إطلاق لغاية فاهمين؟ يعني مبعوث بإرسال بهدف يسمى إيه؟ رسول يقول لك أنا إيه؟ أرسلت فلان أرسلته ليه؟ لازم يبقى معاه رسالة فالإطلاق ده يقول لك إيه أنا كان فلان كده وبعدين أطلقته خليته يمشي ده مش اسمه إرسال ده اسمه إطلاق لكن لو بعت حد معاه رسالة أو معاه حاجة يوصلها يبقى ده اسمه إيه؟ آه اسمه إرسال وأرسل إليهم ولا عليهم آه عليهم ديت حرف على ده يفيد إيه؟ تمام التمكن أرسل عليهم يا جماعة هو الطير ده هيعرف يميز يعني هو بيرمي الحجر كده هيعرف ده هتيجي على ده ولا هتيجي ده عشان كده في قوم لوط ربنا قال مسومة يعني ايه مسومة مكتوبة كل واحد السجيل ده الحجر الايه المتجمد كل واحد مكتوب كده عليه والحجر بيقول لك ايه كح- ما في عقدة صابع كده صغير كل واحد مكتوب آه لكن إذا نسب الأمر إلى الله لا يكون صغيرا هو شوف الحجر البسيط ده هيلغي الفيلة وهيلغي من أتى معه وكل واحد كان تنزل عليه الحجر ده ينتهي سبحان الله إلا واحد ترك ليحكي للناس ده كده إيه ترك عشان يروح يحكي ليه ما رأى سبحان الله وأرسل عليهم طيرا من الأسئلة اللي يلغز بيها للأطفال تقول له في طير كسب الفيل فين بقى في القرآن عشان تحكي له تبقى ده مدخل تقدر دي تحكي له القصة الطير ده فيه الوداع صح وداع كده وقاعدين يطيروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لو انكم تتوكلون على الله حق توكله صح لرزقكم كما ايه يرزق الطير الطير ده يا جماعه تلاقيه من الصبح قاعد امال ايه يروح كده ويجي وبيلعب صح ما بياكلش خلاص هو خلص دقيقتين ثلاثه كل وخلص بيعملوا بقى طول اليوم قاعدين يلعبوا كده وفوق تحت رايحين جايين الدنيا رايقه معاهم خالص ويضرب المثل بيه بصفاء بالصفاء القلب صح ولذلك قال النبي أول زمرة هتدخل الجنة سبعين سبعين ألف دول قلوبهم كأفئدة الطير فالطير ده حب صح حتى تخش الجنة تلاقي لحم طير تخش الجنة تلاقي إن في طيور على حافة نهر الكوثر وحتى تلاقي كده في سورة تبارك وسورة النحل ما يمسكهن تحس كده ان انت عاوز تطير وانت بتقرأ الآيات دي فالطير ده حاجة جميلة صح؟ لكن هذا الجميل يعبد الجميل سبحانه وتعالى ولذلك يتفاعل مع المنكر شوف الوداعة دي تنقلب قدام المنكر يبيد سبحان الله طير أبابيل طير أبابيل الإبالة حزمة الحطب بيسموها إبالة جيب كده إيه حزمة كده جرجير حزمة مش عارف إيه اسمها الإبالة فالحزم الحاجات اللي مجموعة الجماعة كده يسموها إيه إبالة فالأبابيل أي الطير اللي جاي مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات سبحان الله وقيل هذا الطير لم يرى من قبل في سماء مكة مش عارفينه الطير ده ده جديد سبحان الله وده يدينا فوائد منها أن جند الله لا يعلمهم إلا الله جند ربنا كتير سبحان الله وإذا انقطعت الأسباب هيأ الله أسبابا لا تراها هو مين اللي هيوقف الجيش ده مين اللي هيوقف الفيل اللي جايين يهتوا الكعبة انت ما حدش معاه قوة صح خلاص يأتي يرسل الله سبحانه وتعالى هذا الطير الأبابيل ترمي هؤلاء الله أكبر عشان كده في شعور لازم يتمكن من كل إنسان منا إنك تغير من الطير دي إنك تغير منها الطير دي كانت جند من جنود الله بيدافعوا عن دين الله واقفين في طريق المعروف ومع أهل الحق أنت لازم تبقى جندي من جنود الله وانك ايه تسال الله ان يستعملك استعمالا مقبولا رضيا في خدمه الدين وخدمه القران وخدمه السنه انك تيجي يوم القيامه تقول له يا رب انا كنت جند من جنود الله من بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في احداث كتير حصلت في المسلمين وكان في بلاءات لماذا لم يرسل الله الطير الابابيل قالوا خلاص بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي بوحي هذا الوحي يكون مصنع خروج طيور أبابيل من البشر يطلع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يطلع خالد بن الوليد خالد بن الوليد ده يا جماعة اللي بيقول أنا أجمل ليلة بتعجبني ليلة شاتية شديدة البرد ليلة تبقى برد موت موت الليلة دي بقى بمخمخ معاها أصبح فيها العدو أحب إلي من ليلة العرس يعني كده تقول لي إيه النهارده يبقى ايه ليله العرس بتاعتك ولا تطلع ليله في الشتاء تصبح بيها العدو لك وده دي تقارني دي خالد بن الوليد كان من مصنع الوحي خرج الوحي كأن الله يقول لنا أن هذا الوحي سيخرج من أمة محمد من سيقوم بمثل هؤلاء وأشد عشرين سنة من بعد نزول الوحي أكبر حضارتين وقوتين في العالم آنذاك فارس والروم كانت تحكم بقال الله قال رسوله اتفتحت سبحان الله كان عقبة يطلع يركب الفرس بتاعه ويقف كده عند المحيط الأطلسي ويدخل بقوائم الفرس ويقف كده ويقول ورب محمد لولا هذا البحر لخضت الدنيا أبلغ دين الله يعني عاوز بيقول يا رب أنا كده الوقت هنا أهو عرفت م- خلاص مفيش مكان إلا بلغت فيه إيه ده مين ده ده طير أبابيل بس من نوع تاني دول وحوش صناعة الوحي سبحان الله وأرسل عليهم طيرا أبابيل أمضى سلاح في الزمان في الوقت ده كانت الفيلة صح؟ وأكثر المخلوقات وداع الطيور وكسبت ليه؟ إذا كان الله معك فمن عليك وإذا وجدت الله فمن فقدت وإذا فقدت الله فمن وجدت سبحان الله وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم قلنا الفعل ده إيه؟ فعل إيه؟ فعل ماضي يفيد النوم صح؟ ايوه كده في ناس بدات تنام عشان الجمعه اه فعل مضارع يفيد الايه استمرار يعني استمرار ترميهم وتضليل يعني ايه يعني كل اهل باطل سيكون لهم رمي خاص بيهم وفي تضليل خاص بيهم مش لازم دايما يبقى حجاره من سجيل في سجيل مخفي انت مش شايفه بس انت سامع الصراخ الكل بيئن والكل بيشتكي سبحان الله ترميهم بحجارة من سجيل قلنا يعني ايه سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ايه العصف المأكول الدواب عما بتاكل الاكل بتاعها ويبقى الحاجات اللي هي ايه الحاجات الخفيفة كده فالحاجة دي اللي بتبقى, اللي بتبقى من الايه من ال- القش اللي بياكلوه والحاجات دي كلها ايوه اللي زي التبن كده اللي بيكون مرمي كده على الارض فتعصفه الريح تعصفه الريح وتطأ الدواب هذا التبن بأقدامها فيقول الله لك بعدما ألقى هؤلاء ألقي على هؤلاء الحجارة من سجين صاروا كالعصف المأكول يعني الناس تطأهم بإيه؟ بأقدامهم ما عادوش موجودين كانوا امبارح سبحان الله عشان كده وحشي آه، بيحكي في غزوة أحد بيقول إن سباع سباع ده واحد من الكفار قاعد عمال يفتخر وبتاع والكلام ده فهو وحشي وهو لابد ورا الصخرة عشان يضرب حمزة بالحربة ويموته فبيحكي قصة كده فبيقول فخرج سباع يقول أنا سباع من يبارزني فمسك حمزة الحربة وألقاها فيه فقال فكان سباع كأمس ذاهب يعني إيه كأمس ذاهب سباع سباع خلص كان امبارح يعني كان في سباع امبارح النهارده ما عادش في سباع بيقول فلما ايوه كان فيه وخلص خلاص بيقول لك كأمس ذاهب بيقول لك اول ما شفت كده طب ده انا هرميه ازاي؟ اه سبحان الله اهو دول برضو سبحان الله كأن لم تغن بالأمس عشان كده يوم القيامة المتكبرين اللي يقول لك انت ما تعرفش انا مين اللي بيكلمك يعني من طراطيف مش عارف ايه تلاقي دكتور في الجامعة ولا واحد في الشغل بتاعه ما تعرفش تتكلم معاه يوم القيامة إن لم يتب هؤلاء يحشروا كالذر يعني إيه؟ زي النمل كده يطأه الناس في أرض المحشر بأقدامهم نسأل الله العفو والعافية مش كنت شايف نفسك محدش شايفك أصلا دلوقتي هؤلاء كعصف مأكول بتاع رب رب الصورة دي بتربينا إن مكة محمية والكعبة محمية وإن هي مأوى أهل الإيمان بتقول لنا الصورة دي إن مهما اختلف الطغيان مصيره واحد مصيره كأن لم تغن بالأمس مصيره ينتهي ولا تقلق على هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مهما كره مين ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بإيه؟ آه احنا لو جينا الصبح دلوقتي بعد نص ساعة ما الشمس تطلع وكلنا طلعنا دلوقتي يا جماعة وطلعنا ايه على طريق الصحراوي كده وقلنا ايه يلا يا جماعة عايزين ننفخ في الشمس وننفخ وعمار عشان طويل بينفخ جامد خلاص وده ننفخ ننفخ ننفخ ننفخ الشمس هتروح فين؟ طب انا دلوقتي بتقول لي سلامتك صح؟ مفيش حاجة صح؟ طب الشمس مخلوق من مخلوقات الله ولن نستطيع أن نطفيها فمن سيطفي نور الله يريدون ليطفئوا نور الله بإيه؟ شوف شوف كلمة بأفواههم دي يريدها القرآن يقول ده عاوز يطفي النور ده بإيه؟ ببقه طب إيه الرد؟ والله متم نوره ولو مهما تكره يا كافر سبحان الله عشان كده ما تخافش على الدين لكن تخاف على مين؟ تخاف على نفسك انت هتموت على الدين ده ولا لا انت هتموت وانت حابب الدين ده ولا لا وانت بتورث الدين ده لاولادك ولا لا فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الله وخاصته ويمن علي وعليكم بحسن اعمال وحسن خلق وحسن ختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم